معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة لخلق الله ثم ما بعد فأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من دورة بصائر هذه الدورة التي تهدف إلى بناء المسلم الرباني البناء العلمي الصحيح الذي يعينه على مواجهة الشبهات اللي في الحياة وطبعا المنهج اللي احنا سلكناه مش ان احنا نجيب الشبهات ونرد عليها لكن نؤصل الإيمان الصحيح تأصيلا علميا ينتفع به المسلم فيكون عنده مناعة فكرية ومناعة علمية ومناعة إيمانية ضد الشبهات التي قد تواجهه في حياته ده المنهج اللي احنا مشينا عليه وكلمنا في اللقاءين الماضيين عن مسألة هل الله موجود وتكلمنا بالأدلة العلمية التي تثبت أن وجود الله عز وجل ضرورة ضرورة يعني إيه ضرورة؟ يعني لا يستطيع الإنسان أن ينحيها من حياته ضرورة فطرية فطر السليمة تثبت وجود الله سبحانه وتعالى ضرورة عقلية فالعقول السليمة السليمة تثبت وجود الله سبحانه وتعالى ضرورة أخلاقية فنفي وجود الله سبحانه وتعالى يدمر الأخلاق كذلك ضرورة تشريعية وكلمنا عن الأمور دي بالتفصيل في اللقاءين الماضيين وفهمنا أن الإلحاد أو إنكار وجود الله سبحانه وتعالى يؤدي إلى هدم العلم كله لأنه طبعا بنهدم المبادئ العقلية التي قام عليه العلم, العلم النظري التجريبي كله فبنهدم العلم بالإلحاد بنهدم الأخلاق بالإلحاد بنهدم التشريع والثواب والعقاب بالإلحاد فالإلحاد يدمر الإنسانية كلها إذا آه، مشى الناس على هذا المبدأ ستتدمر الإنسانية وتتدمر الحياة إن شاء الله في هذه الحلقات التي نبدأها الآن أو الحلقتين التاليتين بنتكلم على مسألة هل الإسلام هو دين الحق؟ يعني إحنا خلاص وصلنا لمرحلة إن إحنا أثبتنا أن الله موجود طب بعد كده في ناس تقول لك خلاص أنا ممكن أن الله عز وجل موجود لكن الله الذي خلق الكون وخلق الحياة ما هو الدليل أن هذا الدين اللي هو دين الإسلام جاء من عند الله عز وجل وأن هذا الرسول هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاء من عند الله ما ممكن يكون ربنا موجود بس الناس دي ليست هي الحق ليس الإسلام هو الحق أو ليس النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول الحق فكيف نثبت ذلك ده موضوع الحلقة النهاردة وبداية لازم نعرف ان صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق دين الاسلام عليه ادله كثيره جدا جدا جدا كما قال العلماء هي كالماء والهواء من طلبها وجدها يعني مفيش انسان ابدا يريد ان يثبت صحه الاسلام او عنده شبهات او تساؤلات او طعون في صحه الاسلام يريد ردا عليها الا وجدها لو صدق الله عز وجل وبحث لوجد تمام طيب هنبدا المشوار بتاعنا النهارده بالكلام عن القران ليه هنبدا بالكلام عن القران لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان كل الانبياء قد بعثوا بايه والايه التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم هي القران كما في الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من الانبياء من نبي الا قد اعطي من الايات ما مثله امن عليه البشر يبقى كل نبي كان له ايه له معجزات وانما كان الذي اوتيت وحيا يعني النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك ان كل نبي كان له معجزات المعجزات دي هي التي امن عليها الناس مثلا سيدنا صالح كانت معجزته الناقه فراى قومه الناقه فامنوا به وسيدنا موسى مثلا كان معجزته العصا التي تحولت الى حيه وتحولت وشقت البحر وضرب ال- الحجر فانفجرت العيون كانت هذه ايه موسى عليه السلام التي امن عليها بنو اسرائيل النبي محمد صلى الله عليه وسلم لو كانت آيته من جنس هذه الآيات وفقط يعني معجزات ترى بالعين فقط كيف سيكون الإسلام هو المعجزة الخالدة وهو الدين الخالد إلى يوم القيامة ما خلاص هي معجزة اللي شافها هم المعاصرون للنبي صلى الله عليه وسلم طب بعد كده الناس تشوف إيه لذلك جعل الله عز وجل معجزة النبي صلى الله عليه وسلم هي كتاب يتلى إلى يوم القيامة وهو القرآن لتكون المعجزة الخالدة الدائمة تمام فهذه هي المعجزة الأولى والكبرى الدالة على صحة الإسلام وعلى صحة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك معظم كلامنا النهاردة هيكون على القرآن ثم غيرها من الآيات التي دلت على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صحة الإسلام يبقى أول حاجة هنتكلم عليها هي القرآن لأن الله عز وجل أيضا آه، لأن الله عز وجل أيضا أثبت ذلك فقال أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون يعني الكلام ده يا رب بيقول أولم يكفهم يعني إيه هذه آية كافية إنزال القرآن آية كافية لإثبات صحة الإسلام وإثبات صحة بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو هذه الدعوة تمام فهنبدأ في الكلام عن القرآن طبعا القرآن هو وحي من عند الله عز وجل وكما قال آه، الشيخ عبد الله دراز وهو يعني من الاساتذه الكبار جدا وعمل بحث جميل جدا عن مساله القران فقال هذا الكتاب الكريم اللي هو القران يابى بطبيعته ان يكون من صنع البشر وينادي بلسان حاله انه رساله القضاء والقدر اوحى الله وينادي بلسان حاله انه رساله القضاء والقدر حتى انه لو وجد ملقا في صحراء لايقن الناظر فيه ان ليس من هذه الارض منبعه ومنبته وانما كان من أ- من افق السماء مطلعه ومهبطه يعني إيه بيقول الكلام ده بيقول انت لو ماشي في صحراء كده ووجدت القران ملقى على الارض ما تعرفش ده مين ولا مين النبي اللي جه بيه ولا مين اصلا اللي جاب القران ده هنا انت ماشي كده في الصحراء لقيت كتاب فتحته لقيت القران لو قرات القران متجردا لعلمت قطعا انه ليس من هذه الارض وانه وحيا من عند الله عز وجل يبقى ده ايه كلام على مسألة قطعية ثبوت القرآن وأنه من عند الله عز وجل طبعا هنحط الاحتمالات وهنبدأ بقى نفصل في مسألة ثبوت القرآن ما هي الاحتمالات الواردة التي قد يأتي منها القرآن يعني القرآن جه منين هنسأل نفسنا القرآن جه منين أول احتمال بيضعه المشككون في صحة القرآن يعني القرآن احنا بنقول أنه وحي من عند الله عز وجل طب الناس التانية بتقول جه منين بترد على ان القران ده كتاب عظيم من اين جاءت هذه العظمه اول احتمال بيقولوه ان الذي جاء بالقران هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم من عند نفسه بيقولوا ايه بيقولوا النبي محمد ده كان شخص عبقري جدا وذكي جدا وعنده من العلوم فهو اللي حط القران ده ايه من معرفته ومن عند نفسه ده الاحتمال الاول الاحتمال الثاني ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم تعلمه من قومه ده الاحتمال الثاني الاحتمال الثالث انه تعلمه من اخرين من غير قومه من مثلا الاعاجم من اليهود من النصارى من غير ذلك الذين عاشوا في جزيره العرب يبقى دي الاحتمالات الثلاثه نناقش بقى هذه الاحتمالات الاحتمال الاول وهو ان القران من عند النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم ما هو الرد على هذه الشبهه او كيف نثبت بطلان هذه الدعوه اولا النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال ذلك كيف قال ذلك تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن وفي السنة وفي حياته أنه يكون هو من قال القرآن بل أثبت وادعى أن القرآن من عند الله عز وجل يعني إيه- إيه الدليل في الكلام ده؟ إن أي إنسان يؤلف كتابا أو يأتي بنظرية من النظريات أو علم من العلوم فإنه يثبت هذا العلم لنفسه يعني واحد مثلا ألف كتاب والكتاب ده الناس كلها معجبة بيه معقول يقول الكتاب ده مش بتاعي ده بتاع واحد تاني هو اللي قاله لي لا طبيعي ان لو كان النبي عليه السلام ليس بنبي وهو الذي الف القران كان نسبه لنفسه ما كانش هيقول ده ايه ده جاي وحي كان يقول ايه انه من عندي فالنبي صلى الله عليه وسلم قال غير ذلك قال انه من عند الله عز وجل يبقى دي اول حاجه النبي صلى الله عليه وسلم اقر بان القران ليس من عنده وقال الله عز وجل في كتابه واذا تتلى عليهم اياتنا بينات يعني الكفار لما بيسمعوا الآيات البينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله يبقى النبي عليه السلام كان يتلو القرآن على مين؟ على الكفار فأحيانا يقولوا له لا القرآن ده مش عاجبنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله لا شيل الآيات دي مش عاجبانا وهات آية تانية فالنبي عليه السلام كان يقول يقول لهم إيه يرد عليهم يقول إيه؟ يقول كل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي النبي هو بيقر بيقول القرآن ده مش بتاعي مش أنا اللي جايبه إن أتبع إلا ما يوحى إلي يبقى النبي عليه السلام نفسه قال إيه؟ قال القرآن مش من عندي القرآن منين؟ من عند الله عز وجل ده دليل الدليل الثاني على أن القرآن ليس من عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن القرآن تأخر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مواطن كان أحوج ما يكون إلى رد قاطع من القرآن يعني النبي عليه السلام كان في مواقف بتحصل كان بيبقى محتاج يرد على الخصوم بردود والرد ده موجود في القرآن بس الرد لسه ما نزلش مش عارف يقول ايه يفضل قاعد منتظر حتى يأتيه الوحي فيبقى في موقف محرج جدا طب لو كان القرآن من عند النبي عليه الصلاة والسلام ما كان على طول أول ما حد يسأله والرد عنده كان قاله ايه اللي يخليه يقعد يقول لهم أنا مستني الوحي ومستني أن يأتيني الوحي ويفضل منتظر أيام يومين وثلاثة زي سورة الضحى 15 يوم زي سورة الكهف شهر كامل زي حديث الإفك وده اللي جاي معانا دلوقتي ايه اللي يخليه ينتظر كل هذا الوقت ينتظر الوحي من الله عز وجل لو كان من عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم لقال الرد مباشرة الموقف الأول زي ما قلنا هو سورة الضحى النبي عليه الصلاة والسلام كان يأتيه الوحي فيخرج به إلى قومه في مكة ففتر الوحي فترة يعني إيه فتر؟ يعني انقطع قعد النبي صلى الله عليه وسلم كذا يوم كده ما يجيلوش الوحي فبدأ يأتيه المشركون ويقولون ما نرى إلا أن ربك قد قالاك يعني ربك اللي كان بيجيب لك ال... انت بتدعي ان لك رب هو اللي بيوحي اليك القران ربك اللي انت بتقول بيجيب لك القران ده سابق خلاص ما عادش بي ايه بياتيك وبعضهم قال ايه ما نرى ان محمدا ما نرى الا ان محمد قد تركه شيطانه وقعدوا ايه يهمزوا ويلمزوا النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاه والسلام كان احوج ما يكون في الوقت ده لو القران من عنده انه ايه يقول لهم ايتين ثلاثه وخلاص ما هو القران هو اللي بيالفه لو كان هو اللي بيالفه وحاشاه ذلك يعني كما يدعي المدعون كان على طول يقوم ايه قايل لهم اي حاجه من القران ايه اللي يخلي النبي عليه السلام يقعد يوم واثنين وثلاثه لا يقول شيئا من القران حتى ينزل قول الله عز وجل والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ايه اللي يخلي النبي عليه السلام يقعد الموقف المحرج ده ثلاث اربع ايام لحد ما تنزل سوره الضحى لو كان من عنده ان هذا الموقف قطعي في ان القران ليس من عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم الموقف الثاني ان جاء المشركون وارادوا ان يفعلوا مكيده قالوا احنا نعمل ايه بقى هو طبعا احنا عارفين المشركين العرب كانوا اميين كانوا جهله ما يعرفوش حاجه فقالوا احنا عايزين نضع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في موقف محرج نعمل ايه بقى قالوا مين اعلم الناس في جزيره العرب بامور الغيب والوحي والكلام ده قالوا هم مين اليهود قالوا خلاص احنا نرسل رسلا الى اليهود ونسالهم عن الاشياء التي لا يعلمها الا الانبياء ثم ناتي محمد عليه الصلاه والسلام ونساله عن هذه الامور فان اجاب فهو نبي هم طبعا معتقدين ان هم كده بيعجزوا النبي عليه الصلاه والسلام وبالفعل ارسلوا رجلين من من الكفار هم النضر بن الحارس وعقبه بن ابي معيط فذهب النضر بن الحارس وعقبه بن ابي معيط الى اليهود وسالوهم عن اشياء فقالوا لهم في ثلاث اشياء لا يعلمها الا النبي اللي هم ايه الثلاث اشياء دول اللي هم مساله الرجل الذي طاف بالارض اللي هو ذي القرنين ومساله الروح يسالونك عن الروح وامر اخر سالوه ايضا عنه فجاءوا بالاسئله الثلاثه وسالوا اهل التوراه فلما سالوا اهل التوراه عن هذه الامور الثلاثه عادوا مره اخرى الى النبي صلى الله عليه وسلم فسالوه عن رجل طاف وبلغ مشارق الارض ومغاربها وسالوه عن الروح وسالوه عن الفتيه الذين امنوا بربهم يبقى سالوه الثلاث اسئله اللي هم ايه؟ اللي هو الرجل الذي طاف بالمشرق والمغرب اللي هو ذي القرنين والفتيه الذين خرجوا وامنوا بربهم اللي هم اصحاب الكهف وسالوه عن الروح فقال النبي صلى الله عليه واله وسلم حينما سالوه الاسئله الثلاثه ساجيبكم غدا ولم يقل ايه؟ ان شاء الله في الروايه الصحيحه النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني يعني لم يستثني يعني لم يقل ان شاء الله فاصبح في اليوم الثاني ينتظر الوحي فلم ياتيه الوحي مر اليوم والثاني والثالث والرابع حتى مر خمسة عشرة ليلة خمستاشر ليلة النبي عليه الصلاة والسلام كل يوم يخرج مستني الوحي يأتيه ويأتيه الكفار عايزين يسمعوا إجابات الأسئلة الثلاثة يوم الثاني الثالث خمستاشر يوم حتى بدأ المشركون في الإرجاف يعني إيه بدأ المشركون في الإرجاف قالوا خلاص بقى ده مش نبي اصلا وده بيكذب علينا وسالنا الاسئله هي التي لا يجيبه الا النبي مش عارف يجاوب يبقى ده مش نبي 15 يوم النبي عليه الصلاه والسلام ينتظر الوحي ولا ياتيه حتى نزلت سوره الكهف فيها خبر الثلاثه فيها خبر الثلاثه امور فيها خبر ذي القرنين فيها خبر الفتيه الذين امنوا بربهم وايه من سوره الاسراء يسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. يبقى اذا الثلاث اجوبه قعدت 15 يوم عما نزلت. النبي عليه الصلاه والسلام لو القران من عنده وهو عارف الاجابات وتعلمها قاعد ليه 15 يوم يحرج نفسه مع قريش ويجعلهم يرجفوا بين المسلمين ويقولون ها هو رسولكم الذي ادعيتم انه نبي لم يستطع ان يجيب على الثلاثه اسئله، ايه اللي يخليه يحط نفسه في الموقف المحرج ده؟ لو ان القران من عند نفسه، هذا الموقف يثبت قطعا انه رسول من عند الله عز وجل وان القران هو رساله الله عز وجل وهو وحيه، يبقى ده الامر الثاني في مساله ان الوحي كان يتاخر قلنا سوره الضحى، قلنا سوره الكهف، الامر الثالث وهو اكثر هذه المواقف احراجا للنبي عليه الصلاه والسلام، الموقف محرج جدا والنبي صلى الله عليه وسلم كان في اشد الحاجه لان يرد ايه الموقف ده حادثه الافك سيدة عائشه اتهمت ورميت بالزنا والنبي عليه الصلاه والسلام يريد ان يدفع عنها مكث يوم الثاني الثالث الرابع العاشر عشرين يوم شهر النبي عليه الصلاه والسلام في موقف محرج جدا والمنافقون يرجفون في المدينه بدا المنافقون بقى يقولوا لا ده النبي عليه الصلاه والسلام حصل لزوجته كذا وده بيت النبوه وده النبي بتاعك وشوفوا الدين بتاعك وشوفوا كذا بداوا يشككوا في الاسلام ويطعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم ويطعنوا في اهل في اهل بيته والنبي عليه الصلاه والسلام في حاله يريد ان يرد وينتظر التبرئه من الله عز وجل ولا تاتي لو كان النبي عليه الصلاه والسلام ياتيه القرآن من عند نفسه وهو الذي يؤلفه لرد عليه مباشرة في اليوم الثاني ردا قطعا أو في اليوم الأول وانتهى الأمر لكن النبي صلى الله عليه وسلم جلس شهرا كاملا ينتظر التبرئة من الله عز وجل حتى دخل على السيدة عائشة وكانت في قمة الحزن وهي واثقة في ثقة النبي صلى الله عليه وسلم بها يعني هي عارفة أن النبي صلى الله عليه وسلم مش ممكن يشك فيها وده اللي مصبرها وقاعده ايه مستنيه النبي هيقول لها ايه عليه الصلاه والسلام فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها يا عائشه ان كنت بريئه فسيبرئك الله وان كنت أم- الممت بذنب فاستغفر الله ودي كانت الصدمه الكبرى للسيده عائشه هي مش متوقعه ان النبي عليه الصلاه والسلام يضع هذا الاحتمال اصلا هي متوقعه النبي يقول لها لا انت اكيد الناس دي كذابه ودول منافقين وما يشغ- ما تشغليش بالك والوحي جاي بالايه؟ باذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لها قولا لم تكن تتوقعه فقال لها ان كنت بريئه فسيبرئك الله وان كنت الممت بذنب فاستغفر الله فلم يتحرك النبي صلى الله عليه وسلم من مكانه حتى نزل الوحي عليه بعد شهر كامل نزل الوحي ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم فنزلت التبرئه بس بعد ايه بعد شهر جاس فيه المنافقون في المدينه وتكلم من اهل بدر ومن اهل الخير في الافك ووقعوا في هذا الامر وفي هذه الخطيئه لو كان القران من عند النبي صلى الله عليه واله وسلم ما الذي جعله ينتظر شهرا كاملا في هذا الموقف المحرج اللي مش عارف يرد ومش لاقي تبرئه ومستني الوحي يقعد ليه شهر كان من اول يوم رد لكن هذا الموقف من الامور القاطعه التي تثبت ان القران ليس من عند محمد صلى الله عليه وسلم ولكنه من عند الله عز وجل يبقى ده الامر الثاني اللي بنثبت به مساله ان القران من عند الله عز وجل وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتاخر عنه الوحي احيانا يبقى نرجع مع بعض بسرعه اول امر ايه ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يدعي ذلك ما قالش القران من عندي ولكن نسبه الى الله عز وجل الامر الثاني أن القرآن كان يتأخر أحيانا عن النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف محرجة جدا، لو كان القرآن من عنده كان جاوب على طول ولم يس ولم ينتظر الوحي ويضع نفسه في هذا الموقف المحرج. الأمر الثالث والأظهر يعني ال- ال- الأبين يعني والأشد ظهورا في أن القرآن ليس من عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أن القرآن نفسه كان يأتي في مواقف يخطئ النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يفعل أشياء وياتي القران ويقول يا محمد هذا الامر خطا والصواب كذا لو كان القران من عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم نفسه هو اللي مؤلفه هو اللي مخترعه كان هيقول حاجه ويغلط نفسه في القران او يعمل حاجه ويغلط نفسه في القران مستحيل كان على الاقل لو تبين له خطا موقفه السابق كان يبرر ويسوغ الموقف الاول ويقول لهم آه، الموقف الاول ده كان عشان كذا وعشان الامر وه... وهذا هو فارق عظيم جدا بين الربانيه في الدعوه والحزبيه ايضا يعني ده موقف ايضا النبي عليه السلام علمنا الربانيه بل الله عز وجل هو الذي علمنا الربانيه في هذه المواقف ان مفيش حد كبير الاسلام فوق الجميع ان النبي عليه الصلاه والسلام نفسه لما يغلط في الاجتهاد ربنا يصحح له ذلك بخلاف طبعا التحزبات والجماعات المعاصره التي قد تقع في التبرير لمواقف تافهه جدا ليه؟ حتى لا يفقدوا الاتباع وهذا يهدم الدعوه الى الله عز وجل، لكن انظر الى ربانيه هذه الدعوه وربانيه هذه الرساله التي تجعل النبي صلى الله عليه وسلم عبد بشر زينا ممكن يغلط في, ال- في الاجتهاد ويصحح الله عز وجل له، ودي طبعا مساله اصوليه ان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد احيانا ويصحح الله عز وجل له اجتهاده، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتهد في الحرام، يعني مش يعمل حاجه حرام والوحي يصحح له، لا لكن النبي صلى الله عليه وسلم يكون مخيرا بين امور فيختار كما سياتي معنا تفصيل دلوقتي حالا ونقول الامور كلها اللي احنا احصيناها في هذه المساله ان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيفعل شيء ليس فيه وحي يعني مفيش فيه دليل قاطع ثم ينزل الوحي ويصحح للنبي صلى الله عليه وسلم طبعا اشهر هذه الامور رقم واحد هو مساله اسرى بدر يعني مساله اسرى بدر النبي عليه الصلاه والسلام كان مخيرا في الاسرى وده حكم تشريعي قائم ودائم اللي هو ايه لما المسلمين يأسروا أسرى في الحرب يعملوا فيهم إيه؟ إحنا دلوقتي في معركة مثلا مع مع اليهود حلو؟ وانتصرنا على اليهود وخدنا منهم مجموعة من الأسرى نعمل في الأسرى دول إيه؟ الإمام أو الحاكم المسلم مخير بين عدة أمور منها أن يقتلهم منها أن يمن عليهم ويفديهم يعني إيه يمن عليهم يعني يسيبهم كده إيه لوجه الله أو يفديهم يعني يدفعوا فلوس وإيه ونسيبهم ومنها أن يكونوا أسرى فيتحولوا إلى أسرى حرب يبقوا إماء وعبيد حلو يبقى دي مجموعة من الاختيارات الإمام المسلم مخير بينها النبي عليه الصلاة والسلام في أول معركة حربية كبرى طبعا دي مش أول معركة لكن أول معركة إيه كبرى وهي غزوة بدر الكبرى النبي عليه الصلاة والسلام أسر سبعين من المشركين بل من صناديد المشركين يعني من كبراء المشركين فالنبي عليه الصلاة والسلام استشار الصحابة ماذا يفعل بهؤلاء يعمل ايه يا ترى يقتلهم يا ترى يمن عليهم يسيبهم ل... يعني يقول خلاص هسيبكم كده لوجه الله او يفديهم يعني كل واحد يدفع فلوس او يعمل حاجه عشان او يعمل صنعه عشان نسيبه او يجعلهم من الاماء والعبيد يعمل ايه في الاسر دول فاستشار الصحابه فقال عمر يا رسول الله ادفع الي فلان وكان نسيب عمر فاقتله وادفع الى علي عقيل عقيل ده اخو سيدنا علي فيقتله وادفع الى ابي بكر ابنه عبد الرحمن او عبد الله فيقتله كان ما زال على الشرك فحتى يعلم الله ان ليس في قلوبنا هواده للمشركين يعني سيدنا عمر عايز ايه بيقول هؤلاء وفي بقيه الحديث قال هؤلاء صناديدهم يعني سيدنا عمر بيقول للنبي ايه بيقولوا الناس دي هي صناديد قريش يعني الكبراء بتوعهم واقرباء لينا فاحنا لما نقتلهم هيحصل ايه؟ اولا هنكسر شوكه المشركين ده رقم واحد رقم اتنين حتى يعلم العرب جميعا ويعلم الله سبحانه وتعالى قبل ذلك منا ان ليس في قلوبنا هواده للمشركين فايه اللي يحصل؟ تهتز جزيره العرب رعبا من النبي صلى الله عليه وسلم وجيشه ده كان راي مين؟ راي سيدنا عمر فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مخيرا كان ممكن ياخد الراي ده وياخد غيره فقال اشيروا علي ايها الناس طب انا عايز راي تاني فقام ابو بكر رضي الله عنه وارضاه وقال يا رسول الله هؤلاء ابناء عمومتنا يعني الناس دي ولاد عمنا وابناء عشيرتنا فنتركهم ونمن عليهم ونفديهم يعني بدل ما نقتلهم احنا نعمل ايه نمن عليهم ونفديهم ونتركهم لوجه الله عز وجل فاختار النبي صلى الله عليه وسلم قول مين قول سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه فلما النبي عليه الصلاة والسلام اختار اختيار سيدنا أبو بكر إن هو يمن ويفدي الأسرى ولم يقتلهم نزل قول الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة يعني الكلام ده يعني الله عز وجل يعاتب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ويبين أنه اجتهد فأخطأ النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد كان مخير ما كانش فيه نص قاطع فاجتهد رايه خد بارفق الامور والينها والنبي صلى الله عليه وسلم دي طبيعته لما يخير بين امرين يختار الالين والارفق فاختار انه يمن ويفدي فالله عز وجل بين له ان هذا الاختيار كان اختيارا خاطئا وان الاصوب انه كان لابد ان يقتل المشركين ليه يقتل المشركين طبعا دي سياسه حربيه انه يعمل ايه انه يضعف قوه المشركين المشركين العسكريه ويضع المهابه في قلوب اعداء الله عز وجل تمام فده كان الامر الاول الذي اجتهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم واخطا فيه ونزل في القران تصحيح ذلك الامر طب لو كان النبي عليه السلام هو الذي ياتي بالقران من عند نفسه كان ليه يحرج نفسه ويبين انه غلط ليه ما كانش لها داعي لكن هذا يدل ان القران قطعا وحي من عند الله عز وجل الامر الثاني ايضا النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في انه اذن للمنافقين في غزوه تبوك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه كان بيأذن ليهم اللي يجي يستأذنه يأذن له فقال له الله عز وجل عفى الله عنك لما أذنت له ربنا بيقول له انت غلطت ما كانش المفروض ان انت تأذن لهم وده برضو كان امر من امور ايه الاجتهاد النبي عليه الصلاه والسلام راى ان هذا هو الصالح فربنا قال له لا كان الاصلح انك لا تأذن لهؤلاء تمام حتى يتبين من المنافق ومن المؤمن لكن دلوقتي هو يقول ايه يقول انا ليا عذر النبي اللي اذن لي لا كان ايه النبي عليه الصلاه والسلام الصحيح والاصوب انه لا يأذن لمثل هؤلاء يبقى ده ايضا من المواقف التي تدل قطعا على ان القران كان ولا زال وحي من عند الله عز وجل وليس من عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم كذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستغفر للمشركين يعني إيه؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما مات عمه أبو طالب فأراد أن يستغفر له وبالفعل كما في الحديث الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى أبي طالب حين حضرته الوفاة وقال له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله يعني أبو طالب أصلا كان معتقد صحة الإسلام وقال الكلام ده بس ما رضاش يقول الشهاده قال ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البريه دينا وقعد يقول اشعار كثيره جدا في صحه الاسلام وكان كل شويه يقول للنبي عليه الصلاه والسلام ايه ان ما اجمل هذا الدين وما اجمل هذا الرب وكلام زي كده وكان معتقد هذه الصحه لكن كان يكابر لا يريد ان ايه ان يترك دين الاباء والاجداد ده كان مين ابو طالب فلما حضرته الوفاه النبي عليه الصلاه والسلام راح له قال له خلاص بقى انت بتموت ستقابل الله عز وجل فقول كلمة لا إله إلا الله يبقى أنت كده تموت مسلم فأبى أن يقول هذه الكلمة والنبي صلى الله عليه وسلم تقطع عليه حسرات فلما مات قال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك يعني قال هفضل إيه أستغفر لك طول ما أنا عايش إلا لو ربنا اللي نهاني فنزل قول الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم يبقى ربنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الامر طب لو كان الاسلام من عند النبي عليه الصلاه والسلام وكان هو اللي مخترع القران ومؤلفه زي كما يقول الملحدون او المكذبون كان ليه يعمل حاجه ويرجع تاني القران ينهى عنها كان من الاول صحح هذا الامر كان استثنى وقال ابو ابو, أبو طالب اسلامه صحيح ما هو بيحبه هو اللي نصره كان ايه قال ان هو الراجل ده قال لا اله الا الله في سره مثلا وتنفعه او اي حاجه يخرج نفسه بيها من الموقف ده لكن هذا يدل قطعا أن القرآن ليس من عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم بل هو وحي من عند الله وأيضا الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم في نفس ذات الموقف اللي هو موضوع أبي طالب قال له الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء فلو كان القرآن من عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما كان يحدث مثل هذا اللوم وهذا العتاب يبقى ده الموقف الثالث معانا وهو إيه النبي صلى الله عليه وسلم استغفر لأبي طالب فنزل القرآن يصحح هذا الاختيار قال له لا الاختيار ده غلط ما تعملوش تاني ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم كذلك النبي عليه الصلاة والسلام أيضا اجتهد كل دي هتلاقيك تهدات في مواقف ليس فيها نص النبي عليه الصلاة والسلام في مرة من المرات قاعد وجاله مجموعة من صناديد قريش والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليهم الإسلام تخيل النبي عليه الصلاة والسلام بقى حرصه على الدعوة ونفسه الناس دي تسلم ونفسه بقى قريش تفتح والناس دي يدخل الايمان في قلوبهم والنبي صلى الله عليه وسلم حريص عليهم وعمال بقى يناظرهم ويجادلهم في الموقف ده وقعد يتكلم معاهم كده دخل عليه رجل اعمى من الصحابه يساله ان يعلمه مما علمه الله فالنبي صلى الله عليه وسلم مشغول مع الكبراء والصناديد وده رجل فقير واعمى ومسكين ومؤمن موحد يعني هو لو سابه مش هيحصل حاجه مش هيكفر هو مؤمن موحد لكن ايه الصناديد دول لو سابهم ممكن ايه ما يقبلوش الاسلام وفي بقى جدال وحجه وكلام زي كده والنبي مندمج في الكلام مع مين؟ مع صناديد قريش فلما جاءه عبد الله بن ابن ام مكتوم الرجل الاعمى الفقير المسكين المؤمن ده وبيقول له يا رسول الله علمني مما علمك الله فعبس النبي صلى الله عليه وسلم طب العبوس ده هو عباره عن ايه؟ حاجه في الوجه يعني قضب وجهه واعرض تولى بوجهه عن ايه؟ طب هو عبد الله بن بن ام مكتوم شاف النبي وهو ده ده اعمى لا يرى يعني لا شايف العبوس ولا شايف التولي ولا يفرق معاه وهو النبي عليه الصلاه لو قال له معلش يا عبد الله عبد الله ابن ام مكتوم سيبني الوقت انا مشغول هيزعل ده هو اصلا يعني يتمنى من النبي صلى الله عليه وسلم اي شيء حبه للنبي صلى الله عليه وسلم اعظم من ذلك تخيل انت واحد رايح لواحد بتحبه وقال لك معلش سيبني الوقت انا مشغول مش هتزعل منه في عشم يعني وفي محبه بين النبي عليه الصلاه والصحابه فلو قال له اصلا الكلام ده عادي ملهاش لازمه المعاتبه ده من وجهه نظر ايه لو قرآن من عند النبي عليه السلام لكن لأن القرآن من عند الله عز وجل نزل العتاب مباشرة للنبي صلى الله عليه وسلم ونزلت سورة كاملة سورة عبسة عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى ربنا عاتبه عتاب شديد ونزل سورة كاملة في العتاب على هذا العبوس والتولي اللي هو أمر أصلا لم يره عبد الله بن أم, بن أم مكتوم لكن القاعدة التي أراد الله عز وجل أن يرسيها هي أن الاهتمام بالمقبلين والمتربين من أبناء الإسلام أهم بكثير من دعوة غير المسلمين ده أمر أراد الله عز وجل أن يثبته ويعلمه لنا وللأمة جميعا لذلك القرآن قطعا ليس من عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأنه لو كان من عنده كان من الأول ما غلطش في الاجتهاد ومن الأول لم يعبس ولم يتولى أو لو غلط في الاجتهاد وعبس وتولى كان لا يكتب هذا في القرآن لو كان من عند نفسه لكن هذا يدل قطعا أن القرآن وحي من عند الله عز وجل تمام يبقى ده الأمر الرابع الأمر الخامس وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول عارفين عبد الله بن أبي بن سلول ده زعيم المنافقين في المدينة عبد الله بن أبي بن سلول كان سيتوج ملكا على المدينة يثرب قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلما جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وآمن به الأوس والخزرج ذهب ملكه فكره النبي صلى الله عليه وسلم كرها شديدا وعاداه عداوة كبيرة وأبطن الكفر وأظهر الإسلام تمام فعبد الله بن أبي كان ابنه عبد الله من الصالحين فجاء للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وسأله أن يصلي على أبيه عبد الله بن أبي ويستغفر له عسى أن يشفع أن يشفع له ذلك عند الله إن يعني الصلاة ديت بتاعت النبي عليه السلام تشفع لمين؟ لعبد الله بن أبي فبالفعل النبي عليه السلام استجاب لنداء عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول وأعطاه شيئا من ملابسه كفنه فيها وذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي على عبد الله فأخذه عمر وقال له إلى أين يا رسول الله؟ راح فين؟ قال له أصلي على عبد الله فقال إنه من المنافقين ده زعيم المنافقين كيف تصلي عليه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال دعني يا عمر فإني لم أنهى عن ذلك سيبني أصلي لأن ما نزلش إيه؟ ما نزلش نهي فنازل قول الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون يبقى القرآن نزل ليبين أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد فأخطأ في هذا الأمر النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا كان إيه؟ كان إذا خير بين أمرين اختار الأيسر فهو قال ما فيش مشكلة أنا لم أنهى طالما هو مسلم في الظاهر وله حقوق الإسلام الظاهرة وهيغسل ويكفن و فبالمرة نصلي عليه تمام النبي صلى الله عليه وسلم رأى في ذلك المصلحة ورأى أن ذلك لا يتعارض مع الوحي لكن الله عز وجل نهاه عن ذلك وهذا أيضا يثبت قطعا أن القرآن ليس من عند النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أيضا من الأمور التي تثبت قطعا أن القرآن وحي من عند الله عز وجل وليس من عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم على نفسه أمورا يعني حرم نفسه أمورا يعني منعه قال مش هعملها حلف ما يعملهاش إيه الأمور ديت اختلف العلماء إيه الأمر هل حرم على نفسه إحدى زوجاته وفي ذلك قصة أن النبي صلى الله عليه وسلم جامع إحدى نسائه في يوم عائشة رضي الله عنها وأرضاها فعلمت بذلك حفصة وحفصة كانت صديقة لمين؟ لعائشة كانوا عاملين يعني النساء النبي صلى الله عليه وسلم كان بينهم غيرة يعني فكانوا مجموعات بينصروا بعض فكانت سيدة حفصة من حزب مين؟ سيدة عائشة يعني بينهم تظاهر وبينصروا بعض يعني فقالت لها الحقي ده ايه النبي عليه الصلاة والسلام جمع إحدى زوجاته في يومك فغضبت لذلك عائشه رضي الله عنها وارضاها ولامت النبي محمد صلى الله عليه وسلم قالت له ما ينفعش وازاي وده يومي وكلام زي كده فالنبي صلى الله عليه وسلم عشان يرضيها عمل ايه؟ فاقسم الا ياتي هذه الزوجه اللي هي التي جمعها طيله حياته قال خلاص ما عدتش هجامع المراه دي تاني واقسم على نفسه ذلك وحرم هذا الحلال على نفسه دي في روايه روايه اخرى وهي قد تكون الاصوب ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ياتي السيده صفيه وكان عندها عسل طبعا سيدة صفية انتوا عارفين ان هي كانت من يهود خيبر كانوا بيصنعوا عسل فالنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اتاها اكل من عسل خيبر العسل بتاع ايه سيدة صفية فتظاهر حفصة وعائشة على النبي صلى الله عليه وسلم يعني ظه- اتفقوا يعني ان النبي عليه الصلاه والسلام لما يجي الواحده منهم وهو كان قبل- قبلها عند السيده صفيه تقول له ان رائحتك رائحه مغافير يعني تقول له ايه ان في ريحه يرقات من بتاعه النحل اللي هي بتبقى في العسل في شمع العسل طالعه من منك عشان ايه يكره انه ياكل عسل عند مين عند السيده صفيه بيكرهوه في الموضوع ده ايه بحيله يعني تمام فبالفعل النبي صلى الله عليه وسلم غضب لذلك يعني زعل من هذا الامر ان ريحه المغافير والكلام ده فاقسم الا ياكل من عسل السيده صفيه فانزل الله عز وجل سوره مش ايه سوره كامله سوره التحريم يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاه ازواجك يعني ربنا لامه قال له ازاي تح- تحرم على نفسك هذا الحلال لا انت اذا اردت ان ترضيهم يبقى حاجه تانية غير هذا الامر ولامه الله عز وجل في ذلك وايضا بين له انه اخطا في هذا الاجتهاد يبقى ده الامر ايضا السادس الذي يبين ان القران ليس الا وحيا من عند الله عز وجل وانه ليس من عند النبي صلى الله عليه وسلم ليه لان القران صوب خطأ النبي صلى الله عليه وسلم في الاجتهاد في هذه الأمور الأمر السابع والأخير في هذه المسألة في الأشياء التي النبي صلى الله عليه وسلم بين الوحي أو بين القرآن له فيها أنه أخطأ أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه خصمان ناس اختصموا واحد من الصحابة سرق واحد من الصحابة يعني واحد صحابي سرق صحابي وأخذ درع وخرج بهذا الدرع إلى دار يهودي وألقى الدرع فيه تمام فالدرع فين عند اليهودي وهذا الصحابي الذي سرق الدرع اكتشف أن إيه أن الدرع قد سرق فاتهم مين اتهم اليهودي فاليهودي قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا أبا القاسم إني لم أسرق الدرع ولكن جاءني فلان ووضعه عندي أمانة وبدأ يجيب البينات إن هو إيه؟ بريء اللي هو اليهودي. أي إنسان أو أي واحد مكان النبي عليه الصلاة والسلام هيبقى في موقف محرج جدا، اللي هو إيه بقى؟ إن هو لو قال الصحابي اللي سرق واليهودي هو اللي ما سرقش يبقى طلع اليهود أحسن من المسلمين، صح؟ هيطلع اليهودي ده أحسن من المسلم. هو يهودي واحد أحسن من مسلم واحد بس مش هيتقال كده. هتتقال يهود طلعوا أمناء والصحابة طلعوا سراق. هتتقال كده وهتذاع كده وهيبدا الناس تشوش على المسلمين بهذه الواقعه كان اي حد تاني مكان النبي عليه السلام لو ما كانش نبي يعني كان هي- ايه هيطلع الصحابي هو اللي صح ويقطع ايد اليهودي عشان ينصر الاسلام لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك بل مال الى بينه الصحابي يعني قعد يسمع لبينه الصحابي وقلبه مال ناحيه ايه انه ياخذ بهذه البينه رغم ان الحق بدا يتضح فين مع اليهودي بدا يعني يسمع للايه لبينه الصحابي اكثر وما قالش طبعا ان الصحابي صح النبي صلى الله عليه وسلم لم- لم يكن ليفعل ذلك مجرد خاطره كده جاءت للنبي عليه الصلاه والسلام ان ايه ياخذ ب آه، بينه الصحابي وينصر هذه البينه وياخذ هؤلاء الشهود رغم ان البيانات الثانيه كانت بدات توضح اكثر بس النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش كده كان مجرد خاطره جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله عز وجل قوله انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخائنين خصيما ربنا قال له لا اوعى تتبع هذا الظن او تنصر المسلم اللي هو اصلا خائن على يهودي بريء اوعى تفعل ذلك ربنا قال له انا انزل انزلنا اليك الكتاب بالحق النبي اصلا ما كانش نصب ال- ال- الصحابي ولا حاجه يعني ما قالش ان الصحابي بريء واليهودي آه، متهم ما قالش كده لكن مجرد ان هذه الخطيره وهذا الميل خطر بقلب النبي صلى الله عليه وسلم نزل القران يصحح ذلك ما تخافش على مصلحه الدعوه بالعكس نصره الاسلام في نصره الحق ونصرة الإسلام في إقامة الحد وإن كان على صحابي فبالفعل النبي عليه الصلاة والسلام بين ذلك للصحابة وبين أن اليهودي بريء وبذلك انتصر الإسلام ودخل اليهودي في الإسلام هذا هو الموقف السابع الذي نزل فيه تخطئة النبي صلى الله عليه وسلم في الاجتهاد مش في حاجة حرام ولا حاجة النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد وكان هيحكم بالبينة التي أمامه التي تبين أن الصحابي بريء لكن ربنا قال له لا اليهودي هو اللي بريء وذلك يبين أن القرآن قطعا ليس من عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم يبقى نرجع تاني بسرعة احنا بنتكلم على صحة الإسلام وصحة بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فاتكلمنا ان في ادله اولها واعظمها هي القران وقلنا رقم واحد الشبهه الاولى ان القران من عند النبي عليه السلام وقلنا الكلام ده يستحيل لماذا؟ رقم واحد النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعي ذلك رقم اثنين كان يتاخر الوحي عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مواقف احوج ما يكون اليها رقم ثلاثه ينزل القران احيانا بتخطئه النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الاجتهاد في بعض الامور وهذا يبين قطعا أن القرآن ليس إلا من عند الله عز وجل وليس من عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم نكمل في اللقاء القادم باقي هذه الأدلة وباقي دلائل النبوة ودلائل صحة الإسلام نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين أهداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولكي لا ننطفئ هلم كي نحيي فينا الآمال نزرع قيما نمحي جهلا للجنة نسعى برضا